السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم بما يرفع قدركم وييسر أمركم ويشرح صدوركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة تغشانا فيه الرحمة وتنزل علينا بسببه السكينة ويذكرون الله وإياكم في الملأ الأعلى ما زال الحديث حول كلام الرجل القيم في كتابه القيم كتاب الداء والدواء بيتكلم ابن القيم رحمة الله عليه في أمر عواقب الذنوب والمعاصي خلاصة الكلام بتاع ابن القيم عاوز يقول لنا إن المعاصي ليها فواتير وليها ضريبة وانت مش هتقدر عليها فخلي بالك إن الضريبة دي لابد إنك تدركها كويس أوي أوي أوي فكان من ضمنها يقول وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله في وحشة بسبب الذنب الإنسان يلاقي إن إيه إن في وحشة بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا وده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت وبعدين بيقول بقى يقول ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم الكلام ده جميل قوي بيقول ان بيحصل وحشة بسبب الذنب بينك وبين ناس خاصة الناس الكويسة منهم أحيانا الواحد يقع في ذنب والذنب ده يكثر منه ويصر عليه ولا يؤنب نفسه ويذكرها بالأوبة والتوبة فيلاقي بعض الأفاضل بيتغيروا عليه ويعني كأنه يفرق يفرق بينهما فإيه اللي يحصل فبدل ما يجي يقف مع نفسه يقولك هما ليه بيعملوا بالطريقة دي ليه بيكلموني بالطريقة ديت هما ليه مش عارف ايه فسبحان الله يبقى مشغول جدا جدا ان هو يدافع عن نفسه واحيانا لا ينتبه ان دي بتكون من ضرائب من الضريبه بتاعه ارتكاب الخطا ودي بالمناسبه بتحصل في البيوت يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده الحديث ده حسنه الشيخ احمد شاكر وشعيب الارناوط والشيخ الالباني في بعض افراده يعني يقول النبي والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان اثنين حبوا بعض تواد بالتشديد فيفرق تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما فالتفريق بيكون عقوبة لهذا الذنب عشان كده كان السلف بعضهم زي موسى الكاظم كان بيقول كلمة جميلة يقول إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته أو ممكن يكون هو اللي أحدثه يعني فكان يقول لك توب إلى الله من كل ذنب يستقيم لك وده أي ود هذا الصاحب والمزني كان يقول إذا وجدت من إخوانك جفاء تعمل إيه اصل هم بقى السبب وهم مش عارف ايه وهم بيكرهوني وحسبي الله ونعم الوكيل ومحدش بيسال عليا اصل هم عاملين انفسهم هم المشايخ وهم جيب بينهم وبين بعض يا حبيب قلبي اهدى اهدى اهدى راجع نفسك وشوف الدنيا الدنيا ما بتتحسبش بالطريقه دي كان الامام المزني يقول اذا وجدت من اخوانك جفاء فتب الى الله فلربما يعني هذا التفريق حدث باحداث انك احدثت ذنبا وإذا وجدت منهم زيادة ود فذلك لطاعة أحدثتها فاشكر الله فاشكر الله عليها يا سلام فعشان كده أحيانا يكون إن الافتراق بيكون أحد أسباب أو أحد ضرائب الارتكاب الخطأ أحد ضريبة الذنب يتم الافتراق نسأل الله أن يسترنا وإياكم ويعافينا وإياكم من الفرقة فابن القيم بيقول إيه بقى إن الوحشة اللي بتحدث بينك وبين الناس وطبعا الكلام ده يا جماعة الحديث ده أنت مش تاخده واشتغل بيه بقى إيه كشاف ليزر على غيرك واحد مثلا متغير عليك أو زعلان منك أو سايبك تروح أنت بعت له بص أنا مش هكلمك بحاجة ما تود اثنان من الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه إحداهما خلاص شوف أنت عملت إيه معلمة قرآن تلاقي الطلبة مثلا متضايقين من سلوكها تروح بعت لهم الحديث ده شوفوا أنتوا عملتوا إيه لا طب شوف أنت عملت إيه هو ليه أنت دايما تاخد الحاجة وتزحلقها لغيرك دي أحد إشكالات بعض الأئمة اللي ما بيصلوش قيام الليل الناس اللي بتصلي والمعلمين والمعلمات أحد إشكالاتهم النفسية ليه ما بيصليش قيام الليل لأن هو في النهار عما بيصلي بالناس بيلاقي ناس وراه فلما بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيسمع آمين لكن عما بيجي في القيام لا يسمع هذا بقلبه فهو مش سامع الكلام ده عشان كده بيبرد لديه حظه من الليل هي كمعلمة عم بتصحى اه الناس كلها حواليها معلمتي معلمتي زهرتي وردتي آه شيختي مش عارف ايه فهي بتسمع ثناء ومدح وكلام كبير قوي طب إذا خلت في خلوتها بيبرد هذا الشعور طيب ليه يبرد هذا الشعور أحد الإشكالات النفسية إن هي مش لاقية هذه اللايكات والثناءات واخدين بال حضراتكم الباب ده ضروري استيعابه فبيقول بقى ابن القيم من ضمن الفواتير اللي هتدفع والعواقب الوحشة التي تحدث بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم الطبيعي انك تلاقي وحشة من أهل الباطل صح وده لابد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم من أول يوم هتلاقي إن في حد بيعاديك وكون إن أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفساد وأهل الشهوات مش مرتاحين ليك ما تجيش تقول إن ديت وحشة لأ واخدين بالكم النقطة دي مهمة أوي فإنه يقول ابن القيم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم الكلام ده نفيس جدا في التزكية واحد يرتكب غلط يقع في ذنب عافانا الله وإياكم من كل الذنوب فيجي واحد يقع في ذنب يجي الشيطان يستلمه في الوقت ده ويبدأ يقول له إيه أنت أنت هتحضر درس الخميس ده أنت نا... ما... ما ده ما تطلع بقى وخلاص وتشارك ما تكتب بقى وتشارك كمان بالمرة عشان يقولوا عليك إنك أخ حبيب قلبي أنت ما ينفعش إنك تحضر مع الناس دي الناس دي ناس نظيفة الناس دي صلت الفجر قالت الأذكار استغفرت بالأسحار والنهاردة قرأت وردها وجاية تسمع كلمة عن ربنا انت ايه اللي قعدك معاهم انت ما ينفعش اقول لك روح اتفرج على حاجة ايه اغلط يلا يلا انت ايه اللي مقعدك انت فاكر عشان انت صاحي معاهم وتدخل الرابط على فكرة الناس دي لو عرفوك هيطلعوك فيجي الشيطان يدخله من المدخل ده مرة في اتنين في تلاتة ايه اللي يحصل له يبعد يبعد يبعد يبعد هو ظاهرا اللي بيبعده ان الشيطان بيأسه لكن في معنى تاني آخر ابن القيم بيقول لنا عليه بيقول كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم فاهمين؟ وابن القيم بيقول لك ان الموضوع مش مجرد ان الشيطان بيضحك عليك بس لا ده الوحشة قاعدة تزيد في قلبك فبدأت تزيد من مجالسة هؤلاء البداية بدأت بداية ظاهرا معنى ثناء عليهم يعني الناس دي نظيفة قوي الناس دي كويسة قوي فأنا مش هنفع أتواجد وسطيهم فيروح واخد إيه جانب ويبعد عنهم شوية فالبداية إيه إن هو كان بيشكر فيهم وهو شايف إن هو مش أهل إنه يقف مع دول صح في النهاية إيه اللي بيحصل بتلاحظوها كتير في النهاية يعني هي مثلا تلاقيها قصرت في شيء فتبعد عن الأخوات تبعد عن مجالس الذكر تبعد عن حلقات القرآن تبعد عن أي بيئة إيمانية تبعد عن أي بيئة تذكرها بالله سبحانه وتعالى مع الكوكبة المضيئة ديت ايه اللي يحصل فتيجي تقول لها انت ليه بتعملي كده تقول لك انا لا انا مش زيهم وهم مش زيي وانا بقيت وحشه ومش عارف ايه والكلام ده كله مع الوقت تبدا تاخد موقف منهم على فكره انا ما برتاحش قوي من البنات دول بطريقه كده بقى وبعدين بقى أنا اصلا فلانه دي وهي بتقول جزاكم الله خير انا كده بحس ان في تكلف رهيب الصراحه ما برتاحش اصلا من لبسها ولا آه، ال- ما احسش كده ان هم مهتمين بالنظافه وبرضه ايه عندهم كده ايه عيالهم كده مش عارف ايه و- فيبدا يدخل في مواضيع اللي هي ايه الاشكالات دي شويه في شويه يلاقي بيقيم الناس طبقا للفردوس الارضي آه، طبقا للمستويات الارضيه آم، فلانه دي لا ما يعني هي ست بيت عاديه يعني مش دكتوره في الجامعه ولا مهندسه ولا معانا في الجامعه الخاصه ولا مش عارف ايه فمره في اتنين في تلاته فتبدا بدأ تتكلم عليهم تبدا تتكلم على لبسهم تبدا مع الوقت يبقى في وحشه من زي امهات المؤمنين تبدا مع الوقت يكون في وحشه من زي امهات المؤمنين مع الوقت يبقى في وحشه من النصوص التي تتكلم عن بيئه الاستقامه هو نفس الكلام في البدايه ياخد موقف يقول لك لا انا اصلي تحت البيت اصلي في مسجد تاني ما ينفعش اروح مساجد اللي فيها اهل الاستقامه وبتاع والكلام ده كله وانا مش زيهم مع الوقت ما حدش بيسال عليا هم مش بيحبوا الا نفسهم هم اصلا فاكرين نفسهم هم اللي مش عارف ايه مع الوقت ياخد موقف منهم مع وقت طب ادي اللحيه اهي بقى بتاعتهم واروح مديها لهم يعني على اساس ان اللحيه دي كانت بتاعتهم يعني فيروح يرجعها لهم خد يا عم لحيتك اهي على فكره انا اسمي اسمي صهيب لا انا من النهارده مش هسمي نفسي صهيب انا صوصو انا اي حاجه تانية يعني المهم لكن فعاوز بقدر الامكان يبعد عشان كده الموفق مهما كان ابتعد ومهما وقع في الشقاء ي- دايما رافع شعار آه، انا وسط البيئه الايمانيه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مهما ابتعدت انا في حياتي ما هسيب السكه دي واخد بال حضراتكم هو ده حياته بيقول يا رب انا لست من الصالحين ولكني خدام للصالحين ماشي فيبدا يبقى شعاره احب الصالحين فعلا ولست منهم التاني اللي سابهم احب الصالحين ولست منهم مع الوقت اللي يحصل هو ده اللي بيه يلعب في التشكيل بقى نسأل الله العفو والعافية فهنا ابن القيم بيقول لنا كلمة جميلة قوي بيقول لك إن كلما قويت تلك الوحشة بعد منهم وبعد من مجالستهم بالمناسبة آه برضو من ضمن البع- البعد آه أنا بنتي آه وولادي مش هدخلهم الحضانة بتاعتي بتاعت الإسلاميين بقى والناس الملتزمين دي ليه؟ لأن الحضانة دايما كده تحس إن هي بيئة كده ومش عارف إيه وبتاع والناس ولاد الناس المتوسطين الحال وده بيبقى احيانا موجود بيبقى احيانا موجود ان المحاض- الحضانه اللي بتتكلم على التوحيد وبتتكلم على البيئه الايمانيه متوسطه الحال فيبدا يبعد فيدور على حضانه تانية بحجه ايه التعليم النظيف و- والمكان النظيف والقصه النظيفه دي بس في موسيقى مفيش مشكله كله ايه كله يهون في سبيل التعليم آه، المعلمه عادي لبسها مفيش م... مفيش كله يهون كله يهون وبتاع مع الوقت اللي يحصل تبدا تاخد موقف من كل اهل الاستقامه وكل البيئه دي في حين ان انا كنت ممكن افكر تفكير تاني عكسي اقول سبحان الله هو انا النهارده ليه ليه ما في مكان نظيف ليه انا اكون مشغول بهدمه ليه ما انشغلش بتطويره مش تطويره يكون افضل اللي انا هنشغل بيه ليه انا النهارده ما اروحش للدار دي وابدا اجمع مجموعه من نفس الرساليين اللي بنفس دماغي ونشوف ايه اللي ناقص الدار دي ونضخه ده لو انا بنفسيه الاصلاح لو انا بنفسيه الاصلاح لان انا النهارده عم الاقي آه، انتوا عارفين كويس قوي كمان ان في اسباب كتيره جدا تمنعني ان انا اعمل حضانه كويسه في كل مكان ليها سمت معين لاسباب كتيره لا داعي لذكرها عشان انتوا عارفين تلات ارباعها فكان الافضل انك تعمل ايه انك تسندني ولا ولا تعمل ايه كنت مفترض تيجي تقول لي يا محمد الكراسي اللي عندك في الحضانه دي انا شايفها ان هي متوسطه الحال خالص انا شايف المكان ده مش مناسب انا هتصدق زي ما بتصدق على اي حاجه انا هجمع مجموعه من المتصدقين ونقوم الدار دي شويه طب يا سيدي قومها وابنك ما يروحش بس قومها لغيرك ده لو فعلا انت عندك نفس رسالي حقيقي ماشي لان انا النهارده انا النهارده عم اكون عامل مشروع لدين لدين الله إيه انت حاول بقدر الامكان تهذبني مش تكسرني كان عندنا حلاق الاخ ده خد قرار ان هو لن يحلق القزع ولن ياتي ناحيه اللحيه وهو من اهل من اهل الاستقامه خلاص خد قرار ان هو هيعمل كده واخدين بالكم انا لا هحلق قزع ولا هعمل اي حاجه تخالف الشرع ولا هعمل حاجه في الشعر في الشعر تخالف الايه الشرع ايه اللي حصل هنا انا كنت دايما اقول للشباب والاخوه حاولوا بقدر الامكان تثبتوه ففي اوقات كتيره جدا ممكن تبعت حد من اسرتك تبعت حد مش عارف ايه لا تفاجئ اللي بيحصل ايه لا هو لازم يروح يحلق عند حد تاني ليه اصل ده حلقته كويسه وتيجي تتامل الفرق مش جوهري لكن هي ايه لقطه ده طريقه معينه وده براند معين وده كذا معين اللي حصل ايه الاخ المسكين ما قدرش يقاوم ما قدرش من الضغط خلاص ما محدش بيجي هو كان فاكر ان هو عم يعمل كده ان هيسندوا اهل الاستقامه وان اهل الاستقامه هيحلقوا عنده فما قدرش فكان قدامه حاجه مليانه لا يرجع لا يسيب الشغلانه ساب الشغلانه ويعني ضربه الفقر بكل انيابه بعد ذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنه هذا الانسان ده نموذج لناس كتير بالمناسبه اخت مثلا بتكون بتفصل فالاخت ديت كانت بتعمل حاجات بعيده شويه فتيجي انت تنصحيها وتقول لها ما تنفعش ومش عارف ايه فتاخد قرار فعلا ان هي تقول خلاص انا تبت الى الله ومش هعمل الحاجات دي كده وفعلا صدقت هنا في الوقت ده انا مطالب اللي انا اسنده ده انا بسند يا جماعه المؤلفه قلوبهم واحد كافر عاوز يسلم انا بساعده يا سيدي تظاهر انك بتساعده طيب تظاهر هات منه لبس وتصدق بيه لو مش عاجبك بس حاول تثبته تثبته على الطريق ده فسبحان الله ايه اللي يحصل بقى لا لا اصل انت لبسك اصل انت ذوقك اصل انت برضه لسه لسه لا لسه انت لسه برضه يعني ايه ذوقك قديم مش هينفع بناتي ذوقك مش عارف ايه فانا عملت ايه بقى لا مني طورتها ولا مني يعني تركتها تاكل من خشاش الارض فاللي بيحصل كتير مننا وهو مش واخد باله تخصص تخصص هدم مشاريع جيدة بها خلل يا جماعة مش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفة مهندس الاحتمالات لما قال يا كانوا الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مش ده كان كلام حذيفة رضي الله عنه كنت أسأله عن الإيه عن الشر مخافة أن يدركني فهو يقول لك لا أنا أسأله عن الشر عشان لو جه أكون مستعد له يعني فكان يعني راجل احتمالات رضي الله عنه فعاوز بس أقول لكم على حاجة معلش استحملوني في الاستطراد ده بس هينفعكم كتير في أعمال خفية ربما تلقوا رب البرية بها وتكون من أثقل حسناتكم إنكم تؤيدوا أهل المشاريع الخيرية وإن بدا بها بعض الدخل ايه اللي بيحصل فهو لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده فبيقول له هل بعد هذا الخير من شر يعني رسول الله هو بيقول يا رسول الله احنا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهو النبوه فهل بعد الخير ده في شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال له طب يا رسول الله في شر هيجي بعدك قال له اه قال له طب بعد الشر ده هيجي خير قال له ايه بقى قال نعم وفيه دخن وفيه دخن يعني مش خير صافي واخدين بالكم الخير ده هيكون موجود بس في بعض الايه الدخن فقال له ايه بقى قال وما دخنوا قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت بعد هذا الخير الخير من شر قال نعم ونهاية الحديث بقى أحيانا بتكون أنت آه يعني في في قاعده جميله جدا ابتكرها عبد الكريم بكار صاحب الكلام الابتكاري يعني فبيقول كلمه جميله جدا بيقول ايه لا حلول كامله في وسط غير كامل واحد مستني حضانه آه، تغذي العقيدة الإسلامية وتربي الناس على السنة واللغة العربية والهوية و... وتعليم ملوش حل والكلام ده كله ده انت عاوز كده ايه حاجة كاملة في وسط غير كامل يعني ايه في وسط غير كامل ما انت في سياق مش هيسمح لك انك تعمل التصور ده وانت مرتاح بدون الدخول في التفاصيل ايه هو السياق عشان انت فاهمني كويس فايه اللي بيحصل بقى انك هتقدم الاولويات ايه الاولويات عندك التعليم ولا الاعتقاد فانا هقول خلاص انا هسدد واقارب بنتي تروح حضانه اعتقاديا ودينيا تتربى صح وبالنسبه للتعليم انا ممكن اجيب مدرسه في البيت ممكن اكمل شويه اسدد واقارب فين فين في الاونلاين خلاص لكن اللي يحصل العكس خليها عادي تحتك بالاختلاط وتحتك بمفاهيم الاختلاط تحتك تشرب الموسيقى بدري تشرب قيم كتير قوي يلا اعياد ميلاد ويلا نعمل عيد ميلاد لبيتر زي ما عملنا لعبد الرحمن ونبدا ندخل ندخل ندخل ندخل ندخل مع الوقت والتطور الطبيعي للحاجه الساعه والانحراف ايه اللي هيحصل هتلاقي ابنك ده وبنتك دي في ثالثه جامعه ولا قصدي في ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي تيجي تقول لها بقى لا يجوز ومش يجوز ومش عارف ايه ما تضحكش على نفسك بالعكس احنا كل يوم بن- بنقول لبنتي اما ترجع خلي بالك الموسيقى غلط ومش عارف ايه وبنغيبها في حصه البيانو لا لا لا لا ما- لا تساعدها على رق دينها ما تخليش يعني ما- لا ترقق دينها انا عارف ان في ناس كتير من المكان اللي انا قاعد فيه لغايه يعني بلجيكا مختلفين معايا مفيش مشكله اما ندخل تربتنا ويهال علينا التراب في حاجات كتير جدا هنكتشفها فابن القيم بيقول كلما قويت تلك الوحشه بعد منهم ومن مجالستهم بمناسبة المس- الأمثلة بتاعة الحضانة دي اللي بيحصل إيه بقى؟ إنك بنتك وب- وابنك ب- التطور الطبيعي قاعد أمال يصاحب مجموعة مش نفس رسالته، ما أنت الناس أهل الاستقامة بيودوا في مكان تاني والأسر التانية بتودي في مكان تاني، مع الوقت هتفاجأ إن ابنك يبقى هتبدأ تسأل السؤال ده الغريب وهو في خمسة ابتدائي ستة ابتدائي يا شيخ أنا ابني 12 سنة ومالوش صحبة. لأ حبيب قلبي أنت زقيته في حتة تانية. انت مشيته الشارع التاني فهو ليه صحبة بس صحبة انت كنت وهو لغاية تحت تسع سنين ما كانش أثرها م- مرعب دلوقتي انت حضرتك في جني الثمار انت زرعت الزرعة من وهو عنده أربع سنين بتزرعها حضرتك بدأت تنبت فانت كنت منتظر ان تطلع خوخ بتفاجئ ان هي بتطلع ايه آه زيتون مر فتيجي تقول لي انا حاسس ان الزيتون مر هو ليه مش زي التفاح الاخضر اللي في اخر الدنيا حبيب قلبي ده زرعه غير الزرعه فبيجي فوق في الوقت ده فلا بيلاقي صحبه وهي نفسها خدت بقت في وحشه من اهل الاستقامه بقى بتقابلهم كده في مصلى العيد و... وبتتكلم لازم طبعا تتكلم بلغه مش زي حضرتك وجزاكم الله خيرا لا لازم في لغه تانية خلاص ما انا تعليم تاني ربنا يعافينا واياكم من ايه الكلام ده هي يعني الكلام ده ه- يعني اللي انتوا سمعتوه دلوقتي 10 دقايق ان شاء الله في امومه واعيه انا على يقين ان انتم هتقولوه بس بعد ما ساق كده ايه حوالي ايه 12 ساعه عشان نفهم السكه كلها رايحه فين وجايه منين من اول التوحيد لغايه الاخر فبيقول ابن القيم كلما قويت تلك الوحشه بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع من- بهم آه والله والله العظيم حرم لبركة الانتفاع بهم كنت قعدت مع حد قريب من الناس متخصصين في مجال دقيق جدا يعني هو من أهل الاستقامة فبيقول لي إيه فبنتكلم في حاجات كده معينة فأنا بقول له أنا مختلف مع الكلام ده وأنا وجهتي الشخصية في المؤسسة اللي أنا قريب منها أنا رؤيتي واحد اتنين تلاتة أربعة. فهو يبتسم بقول له بتبتسم ليه؟ قال لي اصل انا لسه مطلع على م- يعني آه، دراسه حديثه لناس متخصصين في المجال بتاعي وكنت في مؤتمر وبيتكلموا في الموضوع ده فبيقولوا ايه مفيش حل الا واحد اتنين تلاته اربعه اللي احنا كنا بنطرحه فهو بيقول لي كلمه جميله قوي بقول لي سبحان الله تلف تلف وتلاقي في الاخر خالص اللي هتتربى عليه من خلال الوحي حتى لو ما فهمتش ابعاده هيريحك ودايما انا اضرب المثل بالموضوع ده انت احيانا تاكل فاكهه الفاكهه دي مليانة فيتامينات ومليانة فوائد خلاص التفاح البرتقال بتاع مليان فوائد انا لو قلت لك دلوقتي وجيت لحضرتك قلت لك البرتقاله دي ممكن تقول لي فوائدها الطبيه ايه لو انا مش متخصص ما اعرفش يا عم يا الله يكرمك ما تصدعنيش هو طعمها حلو وعصيرها جميل انا بستمتع بالبرتقال يجي واحد تاني يقول لي لا خلي بالك ده فيها مش عارف ايه وتظبط لك الياف ايه وفيتامين ايه ومش عارف ايه وتساعدك في كذا وتساعدك في كذا هو ده برضه سبحان الله لله المثل الاعلى كلام الله سبحانه وتعالى الايه انت شايفها ايه عاديه قل هو الله احد كلمه بسيطه خالص سوره الاخلاص ولا كتاب الاصول الثلاثه لمحمد ابو وهاب فبتسمع الحاجات دي فتحس ان هي بسيطه لا هي ظاهرا زي البرتقاله زي ظاهرا زي اللبن اللي بيشربه الطفل الصغير انت شايفه ان هو لبن والولد عطشان فشرب بس اتغدى لا ده بيعمل حاجات تانية خالص في الجسم كذلك الآية دي الآية البسيطة والوحي النص السطر من كلام النبي بي بيصبغك صبغة مختلفة كروح وكتفكير وكحاجات كتير واللي منكم مر بتجربة انحرافية شديدة فكرية يدرك تماما معادل الوحي الوحي بيعمل فيه ايه فيقول وحرم بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن بل أنا أدعي أن كثرة الجروبات اللي بتتكلم على أفكار معينة تتعلق بالنساء أحد أسبابها النقطة دي أحد أسبابها الخفية النقطة دي يقول وتقوى, وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشا من نفسه ياه يقول لك بقى نفسه نفسها بقى بينه وبينها وحشة خلاص عشان كده ناس كتير ما بيحبش يقف مع نفسه يقول لك أنا بكره بكره كره العمى أنا أخلو بنفسي أول ما أخلو بنفسي بيحصل التوترات بتضايق منها جدا بكرهها هي بتكرهني وانا بكرهها مالناش سبحان الله مالناش نصيب ان احنا ايه نحب بعض هي بتكرهني كره العمى وانا بكرهها كره العمى عشان كده ما بحبش اقعد معاها في شخصيات كده وصلت بيه درجه ان نفسه دي بقت وحشه وهو بقى بيكرهها فبقت بينهم وبين بعض ليه الكلام ده وفي ناس تانية سبحان الله قاعد يبص في الساعة ويبص مع زمايله وقاعد بيتكلم معاهم وهو بينه وبين نفسه عاوز يخلو بقى عاوز يقعد نص ساعة ليه؟ اصل بيروح واخدها كده ومصاحبها على السجاده يقول لها تعالي بقى نقعد القعده دي فقاعد بقى بيقعد قعده كده ينسجم معاه فسبحان الله ف... ففي واحد بيحبها فتكون نفسه نايمه الساعه 2 بالليل فيبدا يصحيها يقول لها يا نفسي قومي قومي يلا انا بحب ليك الخير قومي يلا تعرضي لعطاء الله يلا دلوقتي وقت النزول الالهي يلا الحقي استغفري يلا الحقي قولي خلاص يسمع كده ان والدته بتكح ولا النور طفى طفى وقال ايه ده نفسي لا تكون والدتك محتاجه حاجه قومي الحقي خدي اجر قومي الحقي شوفيها قومي الحقي مش عارف ايه فهو بيحبها وبيحب ليها الخير واخدين بالكم فقعد يسوقها يسوقها الى الله سبحانه وتعالى برفق رفق الحب ورفق السلام النفسي اللي داخلي وفي واحد تاني ما لا فابن القيم بيقول ان ان الوحشه دي بتدي انها طب قويه جدا لدرجه بيلاقيها بينه وبين مراته يعني مره واحده كده تلاقيه بينه وبين نفسه ومراته وعياله والدنيا ومش طايق نفسه ومش طايق كل حاجه الكلام ده ممكن يحدث لحظي لكن انه يستمر لا انت محتاج وقفه اه كتير من البيوت اللي بيحصل فيها طلاق اه لا هو الباب ده باب مركزي بس انت مش هتسمع الكلام ده في بيوت عند الجماعه اللي هم بيفصلوك عن السماء يقول لك احنا ملناش دعوه بالسماء وملناش دعوه بتحت الارض الجماعه دول مش هتسمع عندهم العامل الروحاني في المشهد فكتير لما تروح له عشان تساله مش هيقول لك يا ابني في مشكله في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ولذلك في وسط ايات الطلاق حافظوا على الصلاه ارجع شوف صلاتك وشوف كده قوموا لله قانتين يلا قوموا اتحركوا انت في مشكلة في أزمة ما واضح ان الاتصال بالسماء فيه ضعف يقول وكان بعض السلف يقول إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي دي ناس رايقه لك انا والله كنت سبحان الله بعصي ربنا الاقي نفسي كده إيه، زوجتي اتقلبت عليا حتى الدابه الدابه يعني سبحان الله ما مش سالكه تلاقي مش عارف ديت أو طبعا الناس دي ما كانتش بتوسوس يا جماعه مش النهارده تيجي تدور العربيه ما تدورش اوه ده انا حاضر درس النهارده فعلا خلق دابتي مالك يا عربيه ايه اللي حصل لك الموضوع مش بيمشي كده خالص لا بس هو عاوز يقول لك ايه ان في فعلا الموضوع ده بيكون موجود وانا يعني يغلب على ظن كتير من السامعين مدرك كويس قوي ال- خاصه اهل الاسره ال- ال- ال- ال- يعني المتزوجين عارفين الكلام ده موجود في البيت فعلا اني لعاصي الله فارى ذلك في خلق دابتي وامراتي حكيت لحضراتكم قبل كده كان احد المحسنين اسال الله ان ينزل على قبره الرحمات تترى ويجعله يعني قبره روضه من رياض الجنه في يوم من الايام قال لي انا بقالي 20 سنه هو كان تاجر كبير قوي راجل يعني مالتي مليونير فبيقول لي انا في يوم من الايام لقيت الدنيا متغيره خالص وسبحان الله اكتر من آه، يعني بيقول لي بقالي اكتر من 20 سنه عمري ما شفت الحاجه دي فالدنيا اتعقدت قوي بيقول لي مش عارف مش عارف ايه اللي حصل مش عارف يعني كاسباب مش شايف حاجه فبيقول سبحان الله جمع اهله كلهم بيقول لي جمعت عيالي وازواجهم ومراتي ورحت مقعدهم في الصاله وقلت لهم البيان ده قالوا لهم شوفوا انا قسما بالله ما عودني الله طول العشرين عام اللي فاتوا اللي بيحصل لي دلوقتي في في هذا البيت شيء لا يحبه الله ولا يرضاه فكل واحد كده بينه وبين نفسه اللي عامل مصيبة يخلصها ويرجع كده وإيه ويتركها عشان واضح إن في حاجة مش مظبوطة بقول والله أنا ما أعرف إيه المشكلة بس بيحكي لي أنا يعني بقول لي والله يا محمد ما عدى يومين إلا والدنيا عادت كما كانت وانتهى كل شيء آه سبحان الله فهو الواحد آه، طول ما انت هتغيب الاسباب الغيبيه خلاص بقى براحتك عشان كده سيدنا نوح كان بيقول لهم في ارتباط ارضي العطاءات الارضيه بالايه بالاتصال السماوي وهو بيدعو قومه وشوف بقى ده يعني قوم يعني بعيد جدا عن ربنا وبيقول لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم هتاخد يا سيدي وبعدين يمددكم ده هيفيد الاستمرار يعني بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إيه بقى يلا اتحركوا مالكم فسبحان الله المعنى ده مهم أوي أوي يقول ومن عواقب ال- الذنب أيضا تعسير أموره عليه تعسير الأمور عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه سبحان الله أنا في يوم من الأيام حد من يعني الناس اللي بحبهم جه في يوم من الأيام قال لي أنا هموت هتجنن صلاة الفجر داخلة عليا دلوقتي ما يقرب من 40 يوم مش عارف أجيبها وهو من أهل صلاة الفجر ف يحاول يمين شمال فوق تحت بيقول لي ضبطت ضبطت المنبهات بيقول لي كنت بظبط ثلاث منبهات واخلي حد يرن عليا وامي تصحيني وبت- وكلهم كلهم آه انا بحس احيانا هما بيصحوني بس مش مع مش في المشهد بيقول لي انا في حاجه منعاني ليه لان هو كان داخل في 10 سنين بيصلي الفجر بيقول لي في حاجه منعتني فسبحان الله مش عارف ليه هداني الله اللي انا اقول له لفظ كده بعد كده هو قال لي اتحلت قلت له طيب ادعي ربنا وقول له يا رب بصرني بالذنب اللي كان سبب ان يحجبني عن العباده دي عشان تتوب منه وكانت بقى في غايه العفويه وانا بكلمه يعني انا كلمته النهارده العصر المغرب مثلا الفجر التاني يوم كان صلى معانا طبعا انا ببص له وببتسم يعني انت معانا اهو فحكى لي بقى قال لي سبحان الله انا من خدت الجمله دي ودنتني اركز وادعي ربنا فبيقول سبحان الله مفيش ولا ذنب في دماغي بيقول فتذكرت ان كان في يوم من الايام انا قلت له ايه ارجع كده بالذاكره من ساعه ما بدا المنع يبدا من 40 يوم ولا الشهر بقى مش فاكر الفتره قوي عشان ما اكونش ايه يعني القصه تكون صحيحه يعني 100% فبيقول لي قلت له ارجع في الفتره دي وحاول كده تشوف ايه الذنوب بيقول ده عصرت دماغي مفيش بيقول لك انت ذكرت ان في مجلس قعدته مع حد والحد ده آه بدا يتكلم جامد على واحد وكان في جو من السخريه وانا اضحك بقول سبحان الله اول ما جه المشهد ده في دماغي انا بيقول بيني وبين نفسي شايفه ان مش هو ده الذنب بس بقول يا ريتني استغفر ربنا وادعي للاخ ده بقول نمت وصحيت الفجر ولقيت نفسي سلكت معايا فسبحان الله ما تعرفش ما انت من عاد لي وليا بقى ما انت ما تعرفش ممكن اللي كان قاعد اللي كانوا قاعدين ياكلوا في سيرته ده واحد من الاولياء انت شايفه انسان عادي اخ عادي بس هو ولي من عاد لي وليا يعني انت تبقى في مجلس هذا الاخ تنتهك عرضه وبعدين تزه- تته- تهزروا وتضحكوا لا ده انت هتتحاسب سبحان الله وانا عارف كلنا لو وقفنا مع انفسنا هنلاقي ان في اشياء كده كان سفيان بيقول انا حرمت قيام الليل فتره يعني في الاربع شهور ليه يا سفيان قال مررت برجل كان يبكي قلت في نفسي يبكي رياء شفت واحد بيصلي كده يا عم انت هتعملهم علينا سيبك من القصه دي بينه وبين نفسه ما كلمش حد ولا كتب على الصفحه ولا ادى لايك لحد كتب الكلام ده بيقول سبحان الله فحرمت قيام الليل عشرة أربعة أشهر تقريبا يعني أربع شهور بس يا جماعة الناس دي يعني ما بيكون شفافين عارفين جهاز الاستشعار كلما كان عالي بيلقط بدقة عالية قوي صح زي جهاز الد- زي كده جرامات الذهب الوزن اللي بيوزن ميزان الذهب بي- بيوزن بدقة عالية فكل ما الحاجة تكون عالية ب- بتلقط بدون وسواس على فكرة الناس دي مش شغالة هسهسة يعني سفيان ده ما كانش عنده هسهسة الدنيا رايقة بس هو ايه الجهاز لقيط عنده فاحيانا تعسير فابن القيم بيقول لنا هنا ايه ومنها تعسير الامور عليه فلا يتوجه لامر الا يجده مغلقا دونه او متعسرا عليه الباب مقفول وهذا كما ان من اتقى الله جعل له من امره يسرا فمن عطل التقوى جعل له من امره عسرا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه بس المعيشه دي ضنك نسال الله السلامه لكن التاني التاني واخد واخد اليسر كله من يتق الله يجعل له مخرجا واخد المخرج الآمن السالك فيقول ابن القيم ويا, ال- ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي طبعا الكلام بتاع ابن القيم ده محمول على الايه على التكرار وال- والشموليه مش مره يعني انت مثلا بتدور على معل- معلم قران يجيزك في القران فمش لاقي اوه بس هي الدرس الخميس بتاع 26 مايو حسبي الله ونعم الوكيل هو فعلا الدرس ده يا عم اهدى بس مراد ابن القيم ليس مجرد ان هو باب او بابين هو بيتكلم ايه ان ابواب الخير صلاة فجر قاعدة ما تضيع منه مش عارف ايه بتضيع منه يفتح قرآن ما فيش ورد يتصدق ما مش عارف ايه والدته متضايقة منه م- فيلاقي ان ابواب الخير كلها مقف- مقفولة لكن يلاقي ان ال- يعني باب مثلا مغلق باب معين مش لاقي حد يعلمني عقيدة او يبقى انا عندي مشكلة لا عادي يعني يبقى في- خاصة لما تبقى الحاجة ايه دقيقة فجميل انك تسوس ت- تسوس نفسك برفق الى الله سبحانه وتعالى فذلك يا جماعة التزكية محتاجة علم لأن اللي مش هيبقى عنده خلفية بالنفوس وخلفية بالنصوص ممكن يدخل في حوارات مؤذية جدا ليه مرهقة ربنا يعلمنا ويوفقنا يقول ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم ياه يقول لك هو فعلا ابن القيم بيقول لك ايه يا جماعه ابن القيم ده دكتور الراجل ده طبيب قلب فعلا طبيب قلب معنوي الراجل عنده تشريحات وعنده تجارب وعنده اشعاعات وعنده تحاليل جايب لك يعني عارف الدوده فين فسبحان الله يقول لك في ظلمه يجد يجدها في قلبه حقيقة أحيانا بعض الناس يقول لك إيه على فكرة الكلام ده مش صحيح إيه الدليل عليه الدليل أنت أنت الدليل أنت الدليل عما بتعمل ذنب وبتلاقي نفسك في مشكلة بتلاقي كلامه موجود طب هو جايب كلامه ده منين ما هو برضه مش جايبه من غفلة جايبه من نصوص زي ما أحيانا إيه يعني هتشوف يعني تعسير الأمور أشار لك بمفهوم المخالفة من اتقى الله يجعل له من أمره يسرا قال لك يبقى مفهوم المخالفة من لم يتقي الله تتعثر عليه فبيقول إيه بقى في ظلمة هيجدها في قلبه يحس بها كما يحس كأنه بيقول لك يحس بعينه يعني بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم يا ربي سبحان الله ما عادش عنده البصر الحقيقي اللي هو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا أرنا أرنا الله الذي يريك فإذا يعني شوشت في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى خلاص لأن التقوى بسببها بيجي الفرقان يجعل لكم فرقانا فيقول فتصير ظلمة فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره في بصر وفي بصيرة البصر للعين والبصيرة للقلب فالبصر زي ما بيشوف الليل ويشوف سواد الليل البصيرة برضو بتاعة القلب بتشوف السواد يقول فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد يا رب سلم عشان كده أهل الفجر وأهل الاستغفار بالأسحار شوفوا يا جماعة وأنت بتصلي الفجر كده تحس إن في كده إيه عارفين العطر المتعتق بتشوف بتشوفه في شخصيات اللي الناس اللي رواد الفجر رواد الفجر دول زي ما السكران بيسميهم وكان لينا محاضرة في الموضوع ده رهائن الآخرة الناس كده تحس إن هي مرهونة للآخرة يعني حاجة كده سبحان الله خلوا بالله فكساهم من نوره فهو بيقول هنا كلما الظلمة دي قويت يبدأ إيه بقى الإنسان مع الوقت ظلمة تظهر في العين ثم تعلو الوجه ثم تصير سوادا طب الكلام ده هو جايبه منين قال لك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عباس قال كلمة جميلة قوي ابن عباس قال إيه بقى قال للإشراف إن هم ينقلوا الصفحة قال إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق طبعا الناس اللي بيسمعوني مش مش هيكونوا في البث المباشر ابن عباس ما قالش اقلب الصفحة أنا اللي بقول للناس يعني أصل تلاقي واحد بقى يقطع يقتطع من النص ويقول لك إيه ابن عباس قال فين أنا بحثت في الكل في الدرر الثانية ما لقيتش قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه في ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق إن للحسنة عده رقم واحد إن للحسنة ضياء ضياء في الوجه تلاقي كده وشه سبحان الله مضيء وكما قال النبي النبي دعا قال ندر الله الله أكبر يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضر الله يجعل وجهك نضر نضر الله رجل سمع مقالتي فوعاها إنك تسمع حديث عن النبي فتوعاه وبعدين تبلغه يا سلام عشان كده دايما أهل الحديث تلاقي في وجوههم تحس كده ضياء بص عليهم كده تحس فيه هيبة إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق سعة في الرزق الرزق يا جماعة خلي بالكوا برضه واحد يقول لك ايه على فكره طب قسما بالله العبد الصالح اللي بيسمعك ده اقسم بالله ولا سيئه ارتكبها من رمضان اللي قبل اللي فات ربنا يسترني بقى في موضوع الرزق ده اول حاجه كنا انك تقسم بالله على الموضوع ده فيها مشكله لكن خلينا نتكلم في موضوع هو الرزق ده مش فلوس صح الرزق ده ما هو في بعض الناس يقول لك انا ابني بدا يشرب سجاير وبيمشي مع اولاد مش كويسه وتعبني وبيرد عليا وقليل الادب جدا تدفعي كام يا حاجة ويتغير ويبقى أخ ما شاء الله محافظ على الصلوات ويجري على المساجد ويبقى صحبته كلها محترمة جدا تقول لي أقسم بالله اللي تقوله اه منغص عليها حياتها هي منغصة عليها حياتها بنتها متزوجة وقاعدة ماشية ماشي مش كويس وكل الحي وكل الشارع عارفين الكلام ده وكله بيتكلم على أسرتهم فهي فقدت رزق رزق الايه رزق العفة رزق الثناء الحسن رزق ايه ان الناس تتكلم بخير عنهم رزق الستر رزق انك عم تقرا قران تفهمه رزق انك عم تصلي تبكي رزق انك يبقى مفتوح لك في الدعاء رزق ان كل الناس عم تقلق عشان الاسعار انت مطمئن ان رزقك لن يتاخد منك ما دي كلها ارزاق يا جماعه خلاص انك تموت على الاسلام ده رزق ان والدك مات على الاسلام ده رزق ان والدتك ست مصليه ده رزق وان اولادك مطيعين ليكي ده رزق وان زوجك لا يعصي الله فيكي ده رزق صح كون انك تجتمع على مجلس علم ده رزق كون انك تلاقي ان في حد يقول لك الوحي ويذكرك بيه ويكلمك عن النبي ويكلمك ده رزق مع الارزاق هي تلاقي بقى في سعه في الرزق يبقى في واحد مش لاقي حد يعلمه وانت عندك تقريبا يوميا خمس ست عشر برامج ده رزق كن في واحد يقول لك انا مش لاقي صحبه صالحه وانت الله اكبر شغال في اشراف في فريق في اكتر من 200 300 حد زائد كل برنامج انت فيه فيه بالالافات من اهل الصلاح ما دي ارزاق انت مش واخد بالك منها بتدور بس على الايه الجنيه والاتنين جنيه ومين اللي معاه اقيه دلوقتي ومين جاب جاب جنيه الذهب وجبته من هي دي الارزاق بس لا سبحان الله فدي ساعه في الرزق كون ان يضيق عليك ويكون معاك رزق وبعدين تبقى معاك الاطمئنان والسكينه والرضا ما ده رزق في ناس معاها ساعه قد كده ومش راضيين ارزاق بقى سعة في الرزق وقوة في البدن قوة في البدن عبد الله بن مسعود راجل جسمه ضعيف جدا بس هو قوي القوة دي مش قوة داخلين جيم يعني لا قوة يعني البدن يكون يكون معان على أمور الحياة أنت شايفه رفيع بس سبحان الله كل حياته بيقومها بسلاسة ففي قوة في نشاط في البدن ولذلك السيدة فاطمة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي هو اللي كان يعني موجهها ان هي تروح تطلب من النبي خادم قال لها ايه الا ادلكم على خير لكم من من خادم اقول لك على اللي افضل من خادم وهل تتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيختار لابنته شيء مفضول ولا يختار لها دايما الشيء الفاضل والشيء الافضل والشيء الابرك والانفع اختار لها ايه فشوفوا صلى الله عليه وسلم اختار لها ايه قال لها هقول لك على افضل من كده وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على ايه اذكار النوم ان هي تسبح لله سبحانه وتعالى 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 قبل النوم انت لك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه انت مش عاوزه قوه في البدن انا هقول لك على حاجه هي رزق ليكي في صحيفتك وقوه ليكي في روحك وقوه في عقلك وقوه في قلبك وتعينك بدنك انك تقولي ليه الذكر ده فيجي واحد يروح هازت كتفه كده ماشي بس برضه انا عاوزه حد يجي يسندني ويساعدني لا هي فهمت كويس قوي ان والدها هنا في موطن ما ينطق عن الهوى مش في موطن الوالد في موطن الذي لا ينطق عن الهوى المبلغ عن الله فعما بيقول لها مش انت عاوزه قوه اه خدي القوه اهي افضل بكتير من خادم انت فاكره ان الخادم ده هيجي يريحك صح وهترتاحي عاوزه ترتاحي خدي راحه القلوب اهي عشان كده علي رضي الله عنه بيقول انا ما تركتش الذكر ده في اي يوم من ايامي فواحد يعني قال له ولا اليوم بتاع المعركه الكبيره ولا يوم صفين قال له ولا يوم صفين ما سبتهوش فيبقى الحسنه ليها ضياء في الوجه ونور في القلب وسعه في الرزق وقوه في البدن ومحبه في قلوب الخلق طبعا الحسنه التي يحبها الله مش اللي من وجهه نظرك هي حسنه تلاقي في محبه في قلوب الخلق تلاقي في ناس كتير جدا يقول انا ما اعرفوش بس بحبه انا ما اعرفوش بس برتاح لكلامه انا ما اعرفوش بس بكون اتجاه اول ما زعلت اول زعلت قوي ان اول ما عرفت ان هو ايه تعبان زعلت قوي اول ما عرفت ان هو في بلاء ليه يا عم سبحان الله محبه في قلوب الخلق طب والناحيه الثانيه وان للسيئه سوادا في الوجه ظلم في القلب وهن في البدن ونقصا في الرزق وبغضه في قلوب الخلق نسال الله السلامه اه تبقى انت شايفه جيم وبتاع وطالع الاول والكلام ده كله ويجي في الاخر خالص الشيطان بال في اذنه وابنك رفيع قد كده ارفع يعني من صبعك والشيطان مش قادر عليه الشيطان مش قادر يجي ناحيته والتاني بال الشيطان الشيطان مزنوق عاوز يعمل حمام هيعمل فين هيعمل فين قال لك بس هو ده هو الراجل الكبير اللي المحترم ده اللي مضيع الفجر ده بال الشيطان في اذنه هو ده ده مفهوم الحديث انك تفهم كده ان الشيطان مستحقر هذا الرجل استحقار لدرجه خلاه مأوى الفضلات بتاعته يعني الشيطان حتى مش مش قاعد امال يتكلم معاه اذه اذى معصيه لا هو الشيطان قال له بس انت راجل مش بتاع الفجر اه ده انت راجل وحش قوي ده انت حتى عندنا عند الشياطين وحش فبيستعملوك في حته وحشه خالص فموضوع فسبحان الله عما تلاقي إيه ان في واحد يبقى جسمه قوي جدا وواحد يبقى رفيع قوي وده بيصلي الفجر تعرف يعني ايه سبحان الله ومنها ان المعاصي توهن القلب والبدن ان المعاصي توهن القلب والبدن طبعا حديث بلا الشيطان في اذن دي مش ترعبوا عيالكم بيه احنا بنتكلم على المكلفين يعني وفي نفس الوقت ندربهم على الصلاه يعني بلاش ندربهم على الحضانه والتمرين ونيجي في وقت الصلاه الصلاه مش ايه آه ليست واجبه عليه يعني هو كان التمرين اللي واجب يعني وان الحضانه اللي كانت واجبه والمدارس يقول ومنها احنا ليه بنصحيهم بدري عشان المدرسه بالمناسبه وليه بنصحيهم عشان التمرين عشان المستقبل اللي بعد 20 سنه صح عشان بعد 20 سنه عما يتخرج يلاقي مستقبل صح فبدربه للحاجه دي طب انت ليه مش تدربه للصلاه اللي مستقبلها جنه الخلد يعني في اللغه الانجليزيه والمش عارف ايه ها انا هدربه صح لكن هنا على فكره الصلاه مش واجبه عليه ايوه مش واجبه عليه بس واجب انك انك تدرب من دلوقتي هو يعني هو الانجليزي اللي كان واجب عليه ولا الفرنسي اللي كان واجب عليه ولا الالماني ولا انه يصحى من الساعه 6 الصبح ويلحق الباص هو ده اللي كان واجب يعني ما هو ده مش واجب يعني الولد لو هز كتفه كده قال لك امي انا ما شاء الله انا بحب التدبر بتاع حضرتك وانت ما شاء الله مستنبطه استنباط عالي قوي عشان حضرتك في في جامعات خاصه وانت طبعا خريجه الجامعه اللي البيزنطيه فعشان حضرتك علمتيني المعاني العميقه دي انا فهمت ان الصلاه ليست واجبه عليا ومش واجب الحجاب على اختي شيماء هات له احسنت يا صهيب ما شاء الله عليك انت فعلا هتبقى نعم الولد لوالدتك اه طب يا امي هل اللغة الإنجليزية وال math وال science ده واجب عليا؟ امشي يا قليل الأدب من وشي دلوقتي والحق الباص. خلينا نرجع لابن القيم ومنها أن المعاصي توهم القلب والبدن. يقول ومنها وهنها للقلب فأما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية يا رب سلم بيقول لك ان المعاصي تظل توهن يعني تضعف تضعف القلب تضعف القلب تضعف القلب تضعف القلب لدرجة ممكن تضعفه لغاية ما تزيل حياته بالكلية صار جسده قبرا لقلبه تلاقي كده ايه قبر قبر متحرك هو ده الجسد جسده عبارة عن قبر متحرك يقول وأما وهنها للبدن فإن للمؤمن قوة في قلبه أو من قلبه كلما قوي قلبه قوي بدنه وده يفسر لك ليه الصحابة كان بيجاهدوا وكان بعضهم عادي بسيط وجسمه عادي لأنك يا جماعة العقيدة إن الحرب تبدأ من القلب لا تبدأ من الجسد عشان كده عمرك ما هتكسب في يوم من الأيام عشان أنت عددك أكتر لا طبعا فيقول وكلما قوي قلبه قوي بدنه وأما الفاجر أعزنا الله وإياكم فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أح خانته خانتهم أحوج ما كانوا إليه سبحان الله كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة الأبدان والقلوب يا سلام على الجمال اللي عاوز سبع ثمان محاضرات تتعلق عليه العرب القرآن بالنسبة لهم قلب حياتهم فالقرآن كان بالنسبة لهم إيه لغة جديدة هم واخدين على فكرة يعني يجي يقول لك مثلا لفظ ألقى يقول لك ألقيت القلم ألقيت السيف ألقيت الورقة ألقيت حذائي كان أول مرة يسمع في حياته سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ده لغة جديدة دي لغة جديدة استعمال جديد هي الحروف واحدة هو عارفها بس الاستعمال جديد جدا حاجة كده يقول لك ايه ده عاوز يسقف برجله قدام الدهشة فالقرآن بيقول له في إلقاء تاني أنت ما تعرفوش إيه هو سنلقي في قلوب لا في أج- أبدان في قلوب الذين كفروا الرعب عشان كده من خصائص هذا الدين وخصائص النبي نصرته بالرعب مسيرة شهر يبقى قبل ما يحارب أهل البعد وأهل الكفر قبل ما يحاربهم بشهر ويعرفوا إن هو بيعد لهم العدة كانوا بإيه؟ بيصيبهم بيصيبهم الرعب سبحان الله ذلك كلما ابتلي الإنسان هتلاقيه دايما عشان كده دايما يا جماعة العاصي جبان هتلاقي جدك كده يقول لك إيه؟ إيه أنت خايف من إيه؟ هو أنت كنت غلطت؟ ما تخافش هو عشان هو سارق وعشان هو فاسد دايما جبان مهما ت- إيه مشي في قبها وعمل لك ان هو كده بس حقيقة هو مرعوب حقيقة دايما سبحان الله عندهم خوف بسبب ايه؟ بسبب هذه الآية كلما كان المرء يبتعد عن الله كلما يصيبه الرعب طب ما انا ممكن اخاف فعلا من اللي من بعض اهل الشر والكلام ده كله انت خوفك زي خوف سيدنا موسى يذهبه الله بالتوكل وحسن الايه؟ اللجئ اليه لكن هؤلاء مستحيل هذا الخوف يفارق قلوبهم دايما الخوف ده مستقر لذلك دايما الشرع وانت بتقرا ينبهك اوعى تخافهم تخاف منهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فتلاقي دايما قلبك مهم قوي لا يخشى الا الله فالتوحيد يا جماعه عشان كده ربنا يرزقني اتكلم عن إن- الانفعال بالتوحيد لان التوحيد يا جماعه مش مجرد درس عقدي هناخده هو طبعا لا شك ان هو مع كمعرفه مهم لكن التوحيد في القران الهدف منه الانفعال التوحيد ده انك تنفعل مع التوحيد انك تنفعل عما تعرف ان اسم الله هو الرزاق تنفعل مع هذا الرزاق يبقى في تفاعل في انفعال فاوحد وجهه قلبي لا اطلب الا من منه عم اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى الفتاح عم اعرف ان ربنا الجبار عم اعرف ان ربنا المبين ان ربنا المتين ان ربنا القوي ايه اللي يحصل يحصل انفعال في حياتي فعشان كده دروس العقيده اللي هي الدروس في امتحان وال- والشيخ هيعمل لي امتحان والمعهد هيعمل لي امتحان وفقط لا لابد انا اتاكد كمربي عقيده ان العقيده ديت صارت توحيد بقى في انفعال معاه عشان كده القرآن هتلاقوه شرح التوحيد بالطريقة دي عقيدة التوحيد كانت عقيدة انفعالية عقيدة تفاعل معاه نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وتصبروا علينا بس في إيه السلسلة بتاعت عواقب الإيه الذنوب دي بتاعت ابن القيم ولعل إن شاء الله يكون فيها خير في التدبر للتزكية وإزاي الواحد يتعامل مع نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام